ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة المعروفة التي هذبها ابن هشام في سيرته الأشهر هي سيرة ابن هشام قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم ابن ابن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت حبشة جاورنا بها خير جار النجاشية أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم قالت فخرجا فقدم على النجاشي ونحن, ونحن عنده بخير دار وعند خير جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إلينا فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما نعم ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنه قد صبى إلى بلد بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم قالت فغضب النجاشي ثم قال لا هيم الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم قالت فكان الذي كلمهم فيه جعفر ابن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن ونعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فاقرأه علي فقرأ عليه صدرا من كاف هايا عين صاد قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد كنا وصلنا إلى هذا المقطع في المرة الماضية وأنا حريص دائما في كل مرة على أن أقرأ الحديث كله لأن قراءة الحديث بركة مجرد قراءته بركة وأيضا حتى يعني تستحضر آخر ما وصلنا إليه ولأنني أعلم بالتجربة أن هناك دائما أعضاء جدد ينضمون إلينا في كل مرة فمن حقهم أيضا أن يسمعوا الكلام من أوله ولو كان سردا المقطع الذي سنتكلم عنه الآن قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد قالت ثم غدا عليه الغد ثم غدا عليه الغدا فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه قالوا نقول والله ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول إلى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون بلغة الحبشة من سبكم غر ثم من سبكم غر ثم من سبكم غر فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم والدبر بلسان الحبشة الجبل ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار الرجل من حرس الحدود ينبغي أن يكون عنده أكثر من سلاح لا يقاتل بسلاح واحد فإنه إذا قاتل بسلاح واحد لا يأمن أن ينقطع منه هذا السلاح فيبقى عاجزا يعني مثلا موسى عليه السلام لما ناظر فرعون المناظرة الشهيرة قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين عايزك تخلي بالك من المناظرة ده فرعون يسأل وما رب العالمين وطبعا فرعون أشهر من تجاهل الله ربا فإن الكافرين يعتقدون ربوبية الله عز وجل لكنهم أنكروا ألوهيته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ها ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله طب ما كفرهم ليه طالما أنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت ولم يقل لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا واحد من صناديد الكفر أن آلهة شاركت الله خلق شيء ها ولا نملة حتى ما قالها أحد قط لماذا كفرهم لأنهم جحدوا ألوهيته طب إيه الفرق بين الألوهية والربوبية الألوهية متعلقة بالأمر والنهي بالأمر والنهي يقول لهم لا تعبدوا الأصنام يقولوا لا إزاي كيف لا نعبد الأصنام طب لماذا تذبحون للأصنام يعني هذه النسيكة لا تكون إلا لله يقول لك لا ما نقدرش لازم نذبح الأصنام طب يعني ترضى يعني تزعم أنه تفرد بالخلق تفرد بالرزق تفرد بالإحياء تفرد بالإماتة بالعقل كده ألا يتفرد بالألوهية طالما أنه متفرد بكل هذا فهؤلاء برغم أنهم يعترفون بربوبية الله عز وجل إلا أن فرعون تجاهل هذه أيضا وهذا مركوز في الفطر مركوز في الفطر يعني حسين والد عمران ابن حسين كان كافرا وجاء به ابنه عمران المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام والحديث السنة الترمذي سأل حسين قال يا حسين كم تعبد اليوم إلها قال له سبع ستة في الأرض وواحد في السماء قال له ما الذي تعده لرغبك ورهبك ورهبك لما تتزنق كده مين اللي ينجدك قال له الذي في السماء قال له أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات تنتفع بهن أسلم فعلمه فده كافر عارف انه لما يتورط ملوش غير اله واحد بس ها فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور طب هم كفرهم خلاص لما يتورط عارف من تلقاء نفسه ومن الداخل أنه لن ينجده إلا الله طيب كونوا ينجيه من المية يطلعه بره دي ألوهية ولا ربوبية ربوبية مش نجاه ها يعني عطف عليه فلما نجاه للبر المفروض بقى ان يسجد لله شكرا هي دي العبودية ما بيعملش كده فلما نجاهم الى البر فلما انجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا تمام فعايزين نقول لما نجاهم وطلعهم بره دي بقى من صفات الربوبية اللي هي فيها معنى العطف ومعنى الرعاية فالمفروض انه يرجع فعايز اقول ان الربوبية فطر عليها كل الخلق انما فرعون انكر الربوبية كمان يعني هو اله وانكر الربوبية عشان كده ايه سأل موسى عليه السلام قال له ايه ما رب العالمين ما رب مش ما اله ما قالش ما اله العالمين قال لا ما رب العالمين فأشهر من جحد ربوبية الله فرعون فشوف بقى المحاورة شوف بدأ ايه بدأ ظلمة شوف بقى موسى عليه السلام كنبي مكلم وأرسل إلى أكبر جبار عرفته الأرض بعد إبليس هو فرعون عشان كده النبي الوحيد الذي جرى على لسانه ذكر الخوف كثيرا هو موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب ها خايف على طول عشان أرسل لمين لجبار عنيد فخلي بالك هو داخل على فرعون والمناظرة بدأ ازاي موسى عليه السلام تدرج مع فرعون وغير سلاح لان الداعية الى الله عز وجل اذا لم يكن ذكيا عنده أكثر من بديل يمكن أن ينقطع يعني المناظر الذي يناظره ممكن يوقفه من أول سطر فلا يجوز له أن يقف ليه لأنه يمثل دعوة بأكملها وانت عارف العوام ملهاش مذهب العوام مذهبهم مين اللي يغلب ها زي الجماعة العوام اللي طالعين يتفرجوا على موسى وسحرة فرعون طالعين عشان يبقوا مع مين مع اللي يغلب مع قطع النظر اللي يغلب ده معاه يعني حق ولا معاه باطل فالجماهير مع اللي يغلب فانت ما تفتنش الجماهير ما انتش قد المناظرة ما تناظرش لانك لما تتكسر الجماهير تعتقد ان الحق انكسر او انت ليس معك الحق قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام ده خلي بالك انه سأل سؤال فموسى عليه السلام أجاب إجابة فكان المفروض يسأل سؤال ها ما سألش لأن كلام موسى عليه السلام كلام مفحم لو لو فرعون وقف عنده هيتكشف لو قال انا اقدر اخلق انا كمان هيقولوا طب اخلق هيقف عاجز فارتكب فرعون ما يسمى عند المنا... المتناظرين بالحيدة الحيدة انه يسيب الايه يسيب السكة ويهرب دي اسمها الايه اسمها الحيدة زي مثلا واحدة جت ليحيى بن معين إمام الجرح التعديل بتقول له يا أبا زكريا ماتت فروجة لي فسقطت في البئر بئر الماء اللي هي بتشرب منه وتتوضى منه الكلام ده فما حال الماء نجد بقى ولا طاهر ولا فيحيى بن معين لم يكن عنده جواب حاضر فقال لها ويحك لما لم تغطي البئر ها انا مش جاي اسال غطيت ولا ما غطيتش بسال عن ميه نجس ولا مش نجس ها دي اسمها ايه اسمها حيده خلاص حاد عن الجواب فمن اول اجابه لموسى عليه السلام حاد فرعون ما عنديش جواب قال لمن حوله الا تستمعون فموسى عليه السلام لم يحد فضل ماشي يؤسس الدلائل بتاعته اللي ملهاش حل ولا لها رد قال ربكم ورب آبائكم الأولين فحاد فرعون حيدة أشد من الأولى قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون خلاص برضه ما جاوبش لحد دلوقتي عندنا بقى حجتان رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين بدأنا التهديد اهو يبقى خلص الكلام ما عادش ينفع يتكلم ها اهو ده بقى الانتقال بقى ده الانتقال وصلنا للسجن قال له بس بقى ما هو يا تسكت يا سجنك طب خلاص بعد السجن هيقول له ايه مفيش غير انه يقول له لا انا ما استحقش السجن وانت هتسجني ليه هو انت جاوبت على اي سؤال من اللي انا قلته طالما انه حاد حاد وعمال يهرب ما عادش ينفع معاه سلاح الكلام ولا سلاح الحجه طالما ان الكلام خلص من عنده وهيسجن أما غير الدفة خالص قال له أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يا سلام هو فرعون اللي بيقول لهم فماذا تأمرون هم لهم امر ولا نهي هو معبرهم دول شوية جزم عنه فيقول لهم فماذا تأمرون ليه استفزاز الشعب ها يبقى الحاكم طاغية وغشوم ما بيسمعش كلمة من حد لو حد رفع عقيرته وشيله حطه في السجن يحكم عليه بالإعدام لما تيجي بقى انتفاضة بقى كبيرة يقولوا ايه رأيكم يا جماعة نعمل في العيال دول ايه ها علشان يستكثر بهؤلاء لانه في الاخر فرد في الاخر فرد ممكن واحد يغتاله هيعمل لنفسه ايه فعايز بقى يستفز الايه يستفز الجماهير وبعدين استفز الجماهير بحاجة اي بني ادم سيقاتل عنها بقول له يريد ان يخرجكم من ارضكم هيطلعك من دارك وهيشردك ونقلك على الرصيف انت عايز الكلام ده دافع عن نفسك بقى دافع عن دارك بقى ها فخلص العملية ماذا تأمرون يوم كل واحد يفكر نفسه فرعون صغير انا ماذا تأمرون ده فرعون بيستشيرني ده خلاص اذا العملية كده انا ارى كذا وكذا ها طبعا بارك الله فيك وانت ايه ارى كذا وكذا خلاص كل واحد لبس الدور ماشي المهم ان ايه يقفوا كلهم ضد موسى عليه السلام يبقى اذا نشوف موسى عليه السلام لما خلص الكلام وما عادش ينفع سلاح الحجة عنده سلاح تاني خلاص فلما دخل في المسألة دي غلب فرعون السحرة اللي هم ايد فرعون اليمنى اللي كان معتمد عليهم وجاء في يوم الضحى يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى وجاي بقى نافخ ريش والكلام ده وفاكر ان السحرة دول يعملوا حاجة هم كانوا المسمار الذي دق في نعشه خلاص كده عندنا برضو ابراهيم عليه السلام لما نظر النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك دي بقى يغلب المرء بلؤمة لما يبقى ربنا عز وجل بينعم عليه ويبقى لايم ربنا عز وجل بيكسره ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ليه حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك طب دي بقى يعارض في ربنا ولا يشكره يعني السبب الذي جعله يعارض إبراهيم أن الله آتاه الملك فلأنه لئيم غلب إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت يذكر أهل التفسير قال لك ازاي تحيي وتميت قال اجيب اتنين احكم عليهم بالاعدام وبعدين اطلع واحد براء اقول خلاص عفوت عن هذا اعدموا ده فده سلبت منه الحياة وهذا احييته بالعفو طبعا دي مغالطة مش دي الاحياء ها فابراهيم عليه السلام لما يتكلم معاه بقى وقول له لا ده ليس باحياء يقول له لا احياء من وجه وليس احياء من وجه ومش عارف ايه هنشغب على بعض هنفضل نتكلم كتير لا اقطعه واغير الدليل اغير الكلام خالص ليه لان على ما نبتدي نتكلم ونأسس الادله ونجيب المقدمات ونفرع المقدمات يكون الجمهور نام يبقى خلاص مقتضى الحق اللي انا عايز اجيبه مش هينفع لما تلاقي واحد بيلت وبيعجل كتير ها يبقى معاك اكتر من سلاح تقطعه على طول شيخ الاسلام ابن تيميه كان له طريقة في المناظرة زي ابن حزم كده ابن حزم ده كان داهية في المناظرة تصور رجلا واحدا استطاع ان يحول ثلاث ارباع الدولة من المذهب المالكي الى مذهبه هو تصور يعني المثل الاندلس كان كلهم مالكية ابن حزم كان ظاهري المذهب واخد بالك كان زي القطر كده مين اللي يقف قدام القطر القطر ما لهوش غير في المحطه ها وسواق القطر ما عليهوش اي مخالفه ولا يديله كارنيه بتاع اورنيك ذنبه ولا بتاع يقول له انت غلطان ولا حدوته القطر بالذات ها فاللي يقف قدام القطر ايه هالك ابن حزم كان عامل زي كده شايل السلم بالعرض وايه واخد كل اللي قبله قدامه كل ما حد ينظره يقع الشيخ الاسلام ابن تيميه كان واخد طريقة ابن حزم كده في المناظرة لكن شيخ الإسلام كان أنضج من ابن حزم فكان يقول إيه يقول من سألني مستفيدا حققت له ومن سألني متعنتا ناقضته فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته يعني ناقضته يقوم لائط كلمة من كلامه يقوم رجعها له يعني يهدر عليه دليله الدليل اللي هيجيبه أدي عليه معارضات قد تكون المعارضات ضعيفة وأنا لا أتبناها لكن أنا عايز أوقفه وأعرفه إن هو بيتنطط وما ينفعش يتنطط يلم نفسه خلاص يعني ما يجيش بقى إيه يعمل نفسه كده فيلم نفسه بقى لا يعرف إن اللي قدامه فاهمه ويقدر ياخد عوار الكلام بتاعه فنتشغل صح عشان بقول اللي يجي يستفيد ويسألني مستفيدا أنا أحقق له الأدلة وأرتب له القواعد وفرع له التفريع الصحيح والكلام زي اللي بقى نافش ريشه وبتنطط أنا هقطعه بكلامه هو تمام فإبراهيم عليه السلام هندخل بقى في موضوع الإحياء إيه معناه والإماتة إيه معناه وهل ال... إن واحد يعفو عن واحد اسمه أحياء مثلا ولا ما اسموش أحياء وبالذات احنا عندنا النهارده لو بنناظر مثلا واحد خد دليل النمرود ممكن يدخل لك يقول لك ايه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا طب هو احياه يعني ها ولا عفى عنه او خباه من واحد ظالم فكانما احياه هندخل بقى في حدوته ملهاش اخر وعلى ما ناخد الايه ديت وناخد الحديث ده بتاعي كنا قلت لكم الجماهير ايه هتكون نامت او روحت فلما تلاقي واحد دليلته ويعلن الكلام ده هو تكون عندك ايه ادله قاطعه كده فابراهيم عليه السلام ما وقفش خلاص قال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب اهو ده عم ما كانش محضر الجواب ولا خطر بباله ان ابراهيم عليه السلام ممكن يسال السؤال ده ولو خطر بباله ما يعرفش يعملها الشمس فين هيطلع لها ازاي ده ها فشوف يعني ايه يبقى اذا الداعية الى الله عز وجل عالم يكون دارس كويس جدا جدا كتب المناظرات طالما هيدخل ويتصدر ها ما يكفيش انه يعرف كلمتين وان طالع لو طلع واحد عشان يكلمه ولا حاجة هيوقفه يدرس المناظرات عمرو بن العاص اللي خلاني اعمل المقدمة دي مش قال لك في الاول فارسلت قريش رجلين جلدين ها فاكرين انا اتكلمت في جلدين ليجي نص ساعة واتكلمت عن شرطة الموت ورجال العمليات الخاصة العلمية مش فاكرين ولا جميل رجلين جلدين يعني ايه يعني ما فيش حاجة اسمها يرجع يقول له ما عرفتش انفذ لازم ينفذ اذا ما قدرش يجيب المهمة كاملة يجيب اغلبها يعني يحرز الهدف بنسبة 60% 70% يفوت 30 20 لكن ما يجيش يقول لي ما اعرفش اعمل الا 5% ولا 10% فعمرو بن العاص ما رضاش يفضي كل الذي في جعبته مما اعده للمسلمين عند ايه عند النجاشي لما فات عليه الحركه الاولانيه اكل البطاريخ البطاريق يعني ما كل بطريق بطروخ ها مليان كده وكرش كده مش هم دول اللي ربنا قال فيهم يا ايها الذين امنوا ان ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله انت عارف الجنه النهارده لسه حتى النهارده بتدعى عرارتهم تار عندهم ها واللي ياخد على الناصيه واللي واخد على ناصيتين واللي ياخد اب ولا شرق ولا غرب الكلام ده مش لعب مش ضحك يعني الكلام ده موجود في الكنائس والحاجات دي بيبيعوا الجنة قراريط ها اه كل بطريق من ده بطروخ وقد كده فلما اكلوا البطاريق والكلام ده هوت واي قالوا للنجاش ايوه رميلوا شويه العيال دول طلعهم بره اهاليهم وعمامهم اولى بيهم مش عارفين الكلام ده سمع النجاشي لانه كان راجل ربنا هديه الهدايه دي من الله والا النجاشي كان الملك بتاعه انت شفته في اخر الكلام قال انا ما اديتش لربنا رشوه عشان اخد من الناس رشوه مش كده لان في واحد هيجي خبره بعد كده في اخر الحكايه حاول يعمل انقلاب على النجاشي وياخد منه الملك والله عز وجل ظفر النجاشي عليه والنجاشي غلب واسترد الملك بتاعه فالنجاشي بيقول انا ما ما ما, ما اديتش ربنا رشوه عشان يرجع لي ملكي عشان اخد الرشوه من اوليائه ها ف... فالنجاشي راجل ربنا عز وجل هديه ملكه ما صدهوش عن الاسلام غير هرقل عظيم الروم حاول يسلم فلما لقى يعني الجماعه البطاريخ برضه مش راضيين والكلام دوت صعب عليه يسيب الملك فظل كما هو واخد بالك مات كافرا وابو طالب ابو طالب لما في حديث المسيب بن حزم في الصحيحين وهو بي بي في, في, في, في النازع الاخير دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقى عنده ابو جهل وعبد الله بن اميه قال يا عم قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أم الصناديد اللي حواليك قال أرغبة عن دينك يا أبا طالب يا عبد المطلب يا أبا طالب عفوا وفضلوا إيه يستفزوه الصحبة السيئة فضلوا يستفزوه ويعرفوه بقى أن يعني هو سر الشرف لبني عبد المطلب جميعا وازاي يكفر ويسيب لهم المعره في الدنيا بتاع لحد ما قال هو على مله عبد المطلب وخلاص ومات راح فيه فالخلاص من اسر الملك ومن اسر ال ال ال الحظوه والكلام ده مساله عظيمه جدا مشاهم النجاشي وطردهم فعمر بن العاص عنده اكثر من سلاح ما قامش مفضيهم كلهم مره واحده انما قال ايه والله لاخبرنه غدا بشيء ابيد به خضراءه فعبد الله بن ربيعة ام سليم بتقول وكان اتقى الرجلين فينا طب ازاي اتقى وهو كافر قالت وكان اتقى الرجلين فينا ما قالتش وكان اتقى الرجلين ومتسكت لقالت فينا فالتقوى هنا مش معناها يعني التقوى المعروفة يعني إنما عايزة تقول كان في قلبه رحمة كان في قلبه شفقة إنما عمرو بن العاص رايح عشان ينفذ الهدف شوف بقى لما قال الكلام للنجاشي طب أنا هقراه وعايز يعني حد من الإخوة الجلوس يطلع لي النكتة اللفتة اللي عمرو بن العاص عملها شوف قال ايه قال والله لأخبرنهم أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد تمام ثم غدا عليه الغدا فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه
شفتكم في الناس ما امبارح يعني هي بيقولوا عن انه عبد
طيب ها ايه طيب
عمال يقولون في امر عظيم
احسن احسن هو ايه اللي حصل مرضاش يقول له ماذا يقولون لانه لو قال له يقولون عيسى عبد هيقول له طب ما انا عارف ها وهيضيع عليه فقال له يقولون قولا عظيما نوع من الاستفزاز وعلى ما يبعت لهم بكره ها جايز يكون تخمر في ذهن النجاشي حاجه ولا بتاع ولا الكلام ده وجايز يكون بيعتقد ان النجاشي برضه كعادة النصارى يقولون ان عيسى ليس عبدا انما هو اله والكلام ده فساب المسألة متعمية بدل ما يقول له من النهاردة انا لا عبد طب انا عارف انه عبد لا يبقى يسيبهم لبكرة بقى ايه ودي زي ما تيجي ها فمرضاش يقول ماذا يقول المسلمون وتركها هكذا على الابهام نعم قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما وطبعا هذا القول العظيم لا يعني عمرو بن العاص آنذاك شيئا رجل كافر ايه همه يعني انه عبد ولا مش عبد مش شغل لانه لا يدين بهذا الدين ولا هو معتقد ولا الكلام قال فأر- فارسل اليهم فاسالهم عما يقولون فيه قال فارسل اليهم يسالهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها يعني كانت مصيبه عظيمه الامتحان الاولاني خلصوا منه وقعدوا يجتمعوا طب هتقولوا له ايه ومش عارف ايه فقالوا سنقول ما جاء ما امرنا به ربنا وامرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن خلاص احنا شردنا من ديارنا ما عادتش تفرق بقى نروح عند النجاشة نروح عند اي حد الارض كلها استوت طالما انك خرجت من دارك ما عادتش تفرق تمام فاحنا هنغير ديننا عشان ايه هنغير قولنا عشان ايه عشان نقعد عند النجاشي ما هو الفرق بين النجاشي وبين غيره خلاص واتكلمنا بقى عن الثبات على المبدأ وعدم تغيير العقيدة ابدا لا سيما اذا كنا ائمه ممكن الإنسان العادي يتكلم وغير وحور ويستخدم التقية ويستخدم المعارض والكلام ده لكن أهل العلم لا ليه لأن أهل العلم منارات وأئمة والناس كلها منتظرة ما يقول أهل العلم يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أي لما ابتلي بمحنة خلق القرآن وكان بيناظر ابن أبي داود كان هناك ألوف المحابر ينتظرون كلامه ألوف المحابر اللي هم ألوف الناس يعني كل واحد معاه محبرة وقلم وماسكين الإقلام عشان يشوفوا ماذا سيقول أحمد بن حنبل هل سيضعف ويقولوا القرآن مخلوق ولا هيقول زي ما كان بيقول قبل المحنة ان القرآن كلام الله غير مخلوق الذين يعني بد الذين غيروا بسبب الصوت والضرب والإهانة يعني هذا كانت من أعظم المحن التي ابتلي بها العلماء تولى كبرها المأمون في آخر حياته وأخذت كل خلافة المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل فرفع المحنة وسموه محيي السنة عشان كده أسوأ ما وقع فيه المعتصم طبعا النهاردة تلاقي الناس عمالة تقول هو معتصماه والكلام ده. ها وقصة بقى اليهود اللي كشف عورة المسلمة و... في جانب مظلم للمعتصم وهذا الجانب أنه جلد أحمد بن حنبل بيده أسوأ ما فعله المعتصم وإنه يعني أرهب علماء السنة لأجل هذا القول الكفري الذي أجمع علماء السنة أن من اعتقده أو قال به فهو كافر حتى ان ائمه كبار زي يحيى بن معين اللي احنا لسه بنقول امام الجرح والتعديل والكلام اجاب في المحن قال القران مخلوق وعلي بن المديني شيخ البخاري الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني كان يقال له طبيب الحديث وليس لعلي نظير في في مسألة الحديث والتعليل والكلام بس علي بن مدي كان ضعيفا سجنوه في زنزانة انفرادي مظلمة 24 شهر وكان لما بيسجنوا في, في ذلك الوقت كان يكتفوا بالسلاسل جوه الزنزانة يكتف رجليه بالسلاسل بس كان يوسعها له شوية علشان لو عايز يصلي ولا حاجة وكان يأمره انه بعد ما يصلي يحط السلسلة في رجله فده امير المؤمنين ولا يجوز ان ان يوصى ها قال له حط رجلك في السلسله يحط رجله في السلسله احمد بن حنبل كان بيعمل كده يعني احمد بن حنبل اتسجن سنتين وشويه وكان يطلع السلسله يتوضى مش عارف ايه وبعدين يقوم مركب السلسله تاني ويفضل قاعد طول الوقت في السلسله وكان يقول لابن عمار كان يقول انك تعرف انني لو ضربت صوتا واحدا لمت البويطي ده مات في السجن برضه وسبحان الله يوم الجمعة يغتسل يلبس احسن هدومه وخبط على الزنزانة على باب الزنزانة للسجان يقول له عايز ايه يقول له اجيبه داعي يا ربي مش بقول لك حي على الفلاح اهو عايز اروح فيقول له عافاك الله يعني اتهبلت يعني ولا ايه ها فيقوم يقول ايه اللهم اردت ان اجيب داعيك فمنعون ويخلع هدومه ويقعد كل جمعة يعمل الكلام مش قال مش يقول خلاص ما انا مش طالع وهو عارف انه مش هيطلع بس ده عشان ايه معذرة الى ربكم انا عملت اللي عليا لبست واغتسلت وتهيأت الجمعة ومنعوني من الايه من الخروج من الزنزان فالعلماء دول كلهم رجعوا الى القول الحق بعد ما وقعت المحنة وقالوا ان احنا اجبنا مضطرين فقبل فقبل منهم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن احمد بن حنبل ما بدلش عشان كده لمع اسم احمد ماشي مع الشمس عبر القرون سبيك كان قبل المحنة اماما في الحديث والفقه وبعد المحنة صار اماما في السنة ما هو مش كل امام في الحديث يبقى امام في السنة ومش كل امام في الفقه يبقى امام في السنة الامامة في السنة ده حاجة لوحدها خلاص فأحمد بن حنبل إمام في الحديث والفقه والسنة بهذا الثبات قيل لبشر الحافي لم لم تفعل كما فعل أحمد قال ويحك ومن يستطيع أن يقوم مقام الأنبياء إلا أحمد فالدنيا كلها واقفة بقى وكل الطلبة بالألوف واقفين ماسكين الايه الاقلام والدفاتر عشان يشوفوا احمد بن حنبل هيقول ايه مخلوق ولا مش مخلوق لا مش مخلوق هيكتبه مخلوق هيكتبه خلاص فالعالم موقعه من الناس كموقع المنارة زي الراية في ميدان القتال كل الجماهير نظرها متعلق بالراية عشان كده ما كانش حد يسمح ان تسقط الراية ابدا تو ما تسقط الراية يبقى الجيش انهزم القائد غلب قتل اول ما القائد يقتل والجماهير تعرف ان القائد قتل وما عادش فيه عقليه مدبره ولا الكلام ده او نظام كل الجماهير تضرب في بعضها وتنتهي القصه على طول تمام فاحنا عشان كده بنقول مساله الثبات على المبدا دول هم الرعيل الاول هم اللي هينطقوا بكلمه الاسلام للدنيا كلها فكل واحد منهم امام فعشان كده لما نزل بيهم هذه الداهيه ما تقولون في عيسى ابن مريم وهم ما يعرفوش النجاشي مسلم ولا لا هم يعرفوا ان هو نصراني ويعرفوا ان النصارى يقولون ان عيسى ابن مريم اله طب احنا بنعتقد كمسلمين انه عبد الله ورسوله طب هنروح نقول له ده عبد وهم يعتقدون اله ممكن يسلمهم لمين لعمرو بن العاص ويبقى كده ايه راحت القضية فايه وقعوا بقى في حيصة بيص وذلك أم سلمة قالت ولم ينزل بنا مثلها الأولانية أخف لكن دي أصعب اجتمع برضه يا جماعة هتقولوا له إيه طب حتى قولوا يعني ما نعرفش قولوا لسه ما جالناش خبر ها ما نزلش وحي هو النجاشي يعني عارف حاجة ولا حافظ القرآن ولا عارف ايه اللي نزل بمكة ولا بالمدينة ما عنده ما عندوش فكرة بال- بمكة ما عندوش فكرة عن حاجة فلو قالوا له ما نعرفش لسه هنستبصر اهو نوع من الايه نوع من الهروب بس مش قادرين يهربوا لان عندهم نص ها وبعدين كمان ما يقدرش برضه يهرب لان آه، قرا له امبارح ايه كيف يا عين صاد سورة مريم اسمها سورة مريم هيقول لنا طب حتى قول لنا ايه سورة مريم اقراها لنا كلها ولا حاجة فبرضه ايه هتبقى مش طيبة فاجتمعوا واتفقوا قال لك لا سنقول ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وما أنزل علينا ربنا كائن في ذلك ما هو كائن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أهو إن الأرض لله يورثها من يشاء فأنت لا تبدل ولا تغير أصعب شيء يا جماعة إن واحد يتلاعب بالمنهج عايز يوصل يعني مثلا بعض ال- الجماعات الإسلامية اللي هي ترشحت في البرلمانات والكلام ده وأثناء ما الانتخابات شغالة والكلام ده يسأل المتحدث الرسمي فيقال له ماذا تقول لو ترشح لحكم مصر زنديق قال اذا الشعب وافق عليه احنا موافقين السؤال الثاني بس ما ما كانوش الاثنين مره واحده كانوا اثنين في لقاءين ما تقول لو ان نصرانيا ترشح لرئاسة الجمهورية فقال إذا كان كفءا انتخبناه هو ده اللعب هو فاكر بقى لما يقول الكلمتين دول يبقى راجل ديمقراطي يبقى راجل مش متعصب للإسلام ها مع ان شعار الإسلام هو ايه الإسلام هو الحل ها يبقى لما يكون الإسلام هو الحل مش ممكن يكون الزنديق رئيس الجمهورية ولا ممكن يكون النصراني رئيس الجمهورية طب ايه اللي بيخلينا نعمل حاجة زي كده يقول لك علشان اصل احنا في انتخابات واول ما نقول كده يقول النصارى هيقفوا ضدنا وتبقى فتنه ومش عارف ايه الكلام ده فيعطلونا طب النهارده قدروا يعملوا حاجه عملوا اي حاجه ما عملوش حاجه خلاص ما عملوش حاجه لان الحدوته باينه للأعمى احنا القانون بتاعنا بالكيلو بالكيلو اللي هم مين الاغلبية عندنا خمسين قبال تسعة واربعين مين يكسب ان شاء الله يكون ال- الخمسين المرجح ده عنده لحمة راس لا بيفكر ولا بيفهم ولا عنده اي حاجة ها عبارة عن جت ينتمي الى بني ادم بجسده فقط لو خدوه حدفوه كده اهو على ال 49 دول يغلبوا دول تمام فالنهارده لما يكون لهم تلت ال- المجلس والتلتين تبع الحزب هيعملوا ايه ولا حاجه انا عشان الحدوته دي ابدل منهجي اغير منهجي لا عشان كده كتير يقول لك ده لعب انا ما صدقوش يلعب بيا ممكن يمشي معايا يمشي معايا وبعدين يقول له معلش السلام عليكم انا رايح كده نازل شبر ها انت بقى خليك استنى اي مواصله بقى لا مسائل مسائل الثوابت لا يجوز ان تبدل التمكين مين اللي بيمكن رب العالمين لا بيمكن لا سلاح ولا بملك الخدع ولا الكلام ده كل ما تخدع وتعمل وبتاع يكشفوك يشنعوا عليك تقعد تدافع عن نفسك تفضل طول عمرك في موقع المدافع عن نفسك احنا بنقول النصارى كفر ها هم يقول لك اخواننا الاقباط احنا بنقول هم كفرة والاخوة انما هي اخوة المؤمنين فقط القرآن ده اسمه ايه مش اسمه فرقان ها والاسلام ده مش اسمه فرقان فرقان ليه فرق بين الحق والباطل لما اسلم كان يسلم الرجل واخوه لا يسلم يفرق بينهما مفيش ارحام بيننا شوف سعد بن ابي وقاص اللي هو كان ابر الناس بامه اسلم سعد بن ابي وقاص وكان ربع الاسلام في يوم من الايام سعد امه ما رضتش تسلم وهددته قالت له لن اكل ولن اشرب حتى اموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل امه وشوف ابر الناس بامه يعني ايه يعني ما يستحملش عليها النسيم شوف بقى لما تقول له ما انا شوكله ولا شرب وفعلا كان يفتحوا بقها بنفك ها يحطوا عصايه الغليه ويفتحوا بقها ليه عامله كده مش راضيه تاكل مساعد بن ابي وقاص بيقول وكانوا اذا ارادوا ان يطعموها شجروا فمها بالعصا عشان يوكلوه يقوم سعد بن ابي وقاص ابر الناس بام يقول لها ايه؟ يقول لها يا ام لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني فكلي او داعي او روح الداهيه تمام؟ هو ده ابر الناس يقول الكلمتين دي؟ ها؟ مين اللي خلاه يقول كده؟ الاسلام اللي هو الفرقان الذي يفرق الله به بين الحق والباطل فما عادش ينفع احنا بنقول النصارى كفر بالفم المليان لان ربنا كفرهم قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث مين اللي بيقول الكلام ده رب العالمين ومين المقصود به كفر خلاص لا اخواننا احنا متبرئين منهم لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم ولا نجور عليهم اه كل ده حق امرنا به واخدلك ولا يقتل الكافر لمجرد انه كافر ها يعني الجماعة اللي ممكن تطقس دماغهم كده ويعمل ميليشيات لقتل الكفر فهذا لا يجوز لا يجوز وده اجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه انه لا يجوز ان يقتل الكافر لمجرد انه كافر وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل كفار قريش كلهم إنما ما قتلهم إلا لأنهم يصدون ويقاتلون ويمنعون الهدى بس إنما كافر وساكن في مكانه إذا كان نصراني يدفع الجزية أنا دافع عنه ولو في واحد مسلم اعتدى عليه أنا أقتص من المسلم بس ما يقتلوش عشان هو كافر خلاص كده فاذا يبقى في في اشياء ثوابت ما نعرفش نداهن فيها لان فيها نصوص واضحه فلنستفد من هذا اذا كان الانسان في موضع الحجه ها خلي بالك في موضع الحجه يجب عليه ان يصدع بالحق اذا كان رجل عادي تايه في الزحمه ممكن يخلص نفسه واخد بالك ازاي؟ يعني عمار بن ياسر مثلا رضي الله عنه لما مسكوا المشركين وقعدوا يضربوا فيه القصه دي يعني وردت فيه مراسيل من مراسيل و... واسانيد ضعيفه يعني ايه؟ كل الاسانيد على بعضها لما تتلم تدي للقصه ايه؟ قوه. مسكوا المشركون وكان عمار بن ياسر ايه؟ ضعيف البني. مسكوه ضربوه ضربا شديدا مبرحا قالوا له طب مش هنسيبك بقى لما ايه تشتم الرسول طب اشتم اقول ايه قالوا قل هو ساحر هو كاهن هو مجنون فقال لهم هو ساحر هو كاهن هو مجنون خلاص سابوه فراح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له الكلام قال يا عمار كيف تجد قلبك قال يا رسول الله أجدهم مطمئنا بالإيمان قال يا عمار إن عادوا فعد خلاص طالما المسألة هي مسألة انك تقول كلمتين وتمشي ماشي الحال يعني في العراق النهاردة الشيعة اللي عاملين يقتلوا في اهل السنة ليل نهار يقتلونهم بمجرد الاسم اي واحد اسمه عمر يقتل فورا اي واحد اسمه مروان اسمه معاوية اسمه يزيد ها اسمه المغيرة ابو بكر ده على طول يقتل فورا رئيس الوقف السني العراقي لما التقينا به في البحرين قال ان الاسبوع اللي فات كان ده كان شهر 6 اللي فات 6 2006 قتلوا 17 واحد امام مسجد اسمهم عمر عشان انت عارف ان الشيعة بيكفروا الصحابة وعلى راسهم ابو بكر وعمر الجماعة اللي كانوا مبسوطين بحزب الله ويقول لك بيضرب في اسرائيل والكلام ده واحنا اتكلمنا في وقتها عز ما الضرب كان شغال وقلنا دول شيعة ووافض يكفرون الصحابة كذا كذا انجاز جماعة زعلانين مننا وقول لنا انتوا تفرقوا المسلمين والكلام ده اهو ادي اللي بيعملوه في العراق تعرف ابو لؤلؤ المجوسي عارفينه ده عمل ايه الملعون ده مش هو ده اللي قتل عمر له مقام في ايران مقام مكتوب عليه قبر ابي لؤلؤة المجوسي رحمه الله ها وع- وله مولد هناك له مولد يروحوا عشان يتبركوا ويبوسوا الاعتاب تبركا بابي موسى بابي لؤلؤة المجوسي فلما واحد يقول لك ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر ده يطلع ايه بقى؟ ده تعمل في ايه؟ اهو فالجماعة بقى اخواننا في العراق ممتحنين امتحانا لا يعلمه الا الله ايه بقى الامتحان بتاعهم لازم يدرسوا المذهب الشيعي ليه بيمتحنوهم الشيعة عرفوا انهم بيغيروا الاسماء ممكن يروح يضرب بطاقة بدل ما اسمه عمر يسمي نفسه الخميني ها فعرفوا ان المسألة دي جارية فبيمتحنوهم يقول له اسمك ايه يقول له اسمي كذا يقول له طيب آه، المسح على الخفين ايه رايك فيه ويسالوه اسئله دقيقه في الفقه وفي الولايه حاجات من المزانق اللي ما يعرفهاش الا الشيعه اذا جاوب يفلت ما جاوبش يبقى مزور مغير اسمه ده يتقتل على طول اهو اهو ده واحد مثلا ممكن يستخدم التقية ويهرب ويعمل ومش عارف ايه الكلام ده ويغير الاقوال بتاعته ها وممكن يتورط في سب الصحابة يقول له طب سب ابو بكر عمر يسبه وينجو وهو معتقد تعظيم ابي بكر وعمر ها اه دي ممكن تيجي من ايه من واحد عامي مثلا او ممكن تأتي من امام بس ما فيش حد عارف ولا مكتشف انه الان بيمتحن ما هي الخوف ايه ان ان يكون الكلام امام الجماهير اذا كان الكلام امام الجماهير يجب على العالم ان يثبت لكن اذا كان في مزنق ولا حد شايفه ولا حد حاسس بيه ولا حد الكلام ده هو له رخصه ان هو يفلت برضه يقول زي العوام ما بيقولوا بحيث ان هو ينجو لأن الإسلام رخص للمرء أن يقول كلمة الكفر لينجو طالما أن قلبه إيه مطمئن بالإيمان لكن كلامنا في ثبات العالم إذا كان أمام الإيه أمام الجماهير وإنها ستزل الجماهير بذلة العالم فهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يظنون أن النجاشي النصراني كبقية النصارى يقول إن عيسى هو الله أو ابن الله كما تقول النصارى فائتمروا ما تقولون قالوا هنثبت على اللي نعرفه لا نبدل ولا نغير فلما جم للنجاشي سألهم ما تقولون في عيسى فقال له جعفر المتحدث الرسمي باسم جماعة المسلمين في الحبشة قال له نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته زامه ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده مما يدل على ان النجاشي لم يكن احد يعلم باسلامه لان هم لو كلهم على عقيده لمعنى تناخرت البطارقه يعني انكروا على النجاشي ان يقول هذا الكلام أن يقول إن عيسى عبد فقال لهم النجاشي رضي الله عنه وإن نخرتم والله يعني قولي أنا الحق وإن اعترضتم عليه أشوف بقى عاقبة الصدق عاقبة الصدق أن الله عز وجل خلص للنجاشي ملكه وقبضه على الإسلام شوف لما مات النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وقال إن عبد الله أصحمه مات اليوم فصلى عليه صلاة الغائب رضي الله عن النجاشي فبعد ما قال الكلام ده قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي السيوم هو الآمنون أنتم آمنون من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم نزل قانون في البلد ان اللي يسب واحد من هؤلاء يغرم غرامة يا ده برضه اكراما لهم ما قال لهمش انتم سيوم من بارد الحرج فعل كيفكم لا هم الان يتحركون بقوة القانون ويقول المسألة ثلاث مرات تأكيدا لهذا القانون ما سبكم غرم ثلاث مرات فما أحب أن لي دبرا ذهبا الدبر هو الجبل يعني ما أحب أن يكون هذا الجبل ذهبا لي وأني آذيت واحدا منكم ردوا عليهما هداياهما ده من فقه النجاشي لان هو لو ما ردش الهدايا كانوا قالوا عليه ايه كان قال كلها طب حتى يردها ها يعني هيتهمونه بالايه بالدناءة طبعا النجاشي مش محتاج الهدايا بس الهدية عادة لا ترد الهدية لا ترد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دعيت الى ذراع اجبت وإذا دعيت إلى كراع أجبت كراع الكوارع وال ها والدراع معروف طب يعني أنت لما تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم مش تعمل كده عزومة و... ها وتعمل زي العرب اللي هم لسه في الخليج ماشيين على البتاع دي يجيب لك الجدي مشوي كده بالليه بتاعته اهم حاجه بايه بالليه لان طبعا الليه دي رمز ها صح هو يعني بيخليك تهجم البلد لما ياخد اللي بايديه كده يقعد يفعص فيها يركنها لك على جنب ها علشان ايه علشان يخلصها لك ويجيب لك اللحم الاحمر تقوم انت تقول عايز تقول واقف وبوراه ها خلاص ما عدتش هتقدر تاكل بعد ما شفت المنظر ده ها بس لازم يحط لك الجدي بايه بليته ها ف... فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول يعني لو واحد عنده دراع يعني حاجه كده بسيطه جدا لا استنكف واجيب دعوته عشان كده بنقول يعني لو حد كده من الناس الكبراء والكلام ده دعاه رجل غلبان ولا ما يكسرش قلبه لا يروح ويتواضع له ويروح هناك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتواضع عشان ما تكسرش قلبه ويقول لك انا يعني وكل ما هو قاعد يقول لك والله مش قد المقام وانا كان نفسي اعمل احسن من كده وطول ما انت عمال تاكل عمال يعتذر انه كان نفسه يعمل حاجه احسن من كده وبتاع انت اجبر قلبه واجبر خاطره النبي صلى الله عليه وسلم كان كده وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان دي كان كان هذا منهجه كان دائما يسير على يسير الضعيف مش على يسير القوي لانه لو سار على يسير القوي لمات الضعيف لكنه لو سار على يسير الضعيف ما تعب القوي بس الضعيف هيستريح ها في حديث أو ضعيف صحيح بيقول سيروا بسير أضعافكم ده ضعيف بس المعنى ده ورد في أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف ها فإن وراه المريض وذا الحاجة يعني أنا مثلا واحد هيقرأ مثلا بقول هو الله أحد في واحد مستعد يقف ساعة وفي واحد يا دوبك قل هو الله أحد ويقع ماشي فأنت لما تقرأ قل هو الله أحد وبعدين ركعت القوي تعب في حاجة بس الضعيف ما ضاعش وعثمان بن أبي العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واقتدي بأضعافهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين في غزوة من الغزوات كان من عادته أن يمنع أن يكون آخر واحد في الغزوة يقول للمسلمين تقدموا هم كلهم يمشوا قدام وهو آخر واحد طب ليه افترض واحد وقع وقع وهو ماشي والكل تفارط وراجع بقى من غزوة راجعين لأهليهم فكله عمال يجري بالايه بالركائب بتاعته اللي يقع ده مين يشوفه مين ياخد باله منه اما جابر عبد بن عدنان في نفس الغزوه دي حصل له حاجه زي كده الجمل بتاعه بارك منه تعب عمال يضرب فيه يضرب فيه الجمل خلاص مضلت في الخط مش عايز يقوم فعمال يقول ولهف امنياه ما زال لنا ناضح سوء يا موعود بالجمل التيري من البريد اهو وكمان في الضلمه كمان وما حواليش حد طب اعمل ايه دلوقتي ده معنى الايه ما معنى ولهف امنياه ما زال لنا ناضح سوء وهو عمال يضرب في الجمل يضرب في الجمل ومش عارف يعمل ايه اذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بابي انت وامي جابر قال ما دهاك قال اعيا جملي قال امعك عصا قال له ايوه اداله العصا من النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل ايه عصايتين كده اما الجمل واقف على حيله خلاص جابر ركب الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقه بتاعته انت عارف الناقه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تلحق كانت ايه لا تلحق يعني شوف مرة آه المشركون غا- غاروا على ال- المدينة وخدوا الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين خدوا واحدة من نساء المسلمين سابوها مش سابوها يعني تركوها سبوها ها سبوها خدوها سبي المهم ان خدوا الناقة دي حطوها في الزريبة والمرأة المسلمة دي حبسوها كانت المرأة ايه بالليل تسللت وراحت على الزريبة وعارفة الرغاء بتاعة الناقة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما تقعد ترغي كده مم كده عارفة صوتها فقامت واخداها وراكبة عليها وطلقت لها العنان المشركون عرفوا ان الست هربت وركبت الناقة كمان طلع وراها يجروا ولا حطروه هي بقى ندرت ندر ان ربنا نجاها تذبح الناقة دي لله ها فالرسول عليه الصلاه والسلام اول ما المراه نجت وبعدين ايه قبل ما تذبحها قامت رايحه تستفتي النبي عليه الصلاه والسلام قالت له انا ندرت النادر ان انا ايه لو نجيت عليها اذبحها وبتاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جازتها فبقى نجت عليها يوم الجزاء تذبحها ولا تجيب لها علف تاكلها وتكرمها مش تذبحها لا نذر للعبد فيما لا يملك ولا نذر في معصية الله شوف الفايدة اللي احنا استفدناها من الكلام لا نذر العبد فيما لا يملك هي النقل بتاعتها يعني انا اقول كده يعني نادر عليا ان ربنا نجاني الميت فدان بتاع الحاج عبد ربه لله مثلا عشان ده هتندر ملك غيرك مثلا لا لا نذر للعبد فيما لا يملك ولا نذر في معصية الله عز وجل فشوف الناقة التي لا تلحق ديت الجمل بتاع جابر لما النبي صلى الله عليه وسلم اداله عصايتين قال جابر فجعل جملي يسبق ناقته فاشد خطام الجمل عشان ما يسبقش الايه؟ ما يسبقش الناقه فشوف كان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو ورا وهو صرح بهذا صلى الله عليه وسلم قال تقدموا وخلوا ظهري للملائكه ودي عاده الناس اصحاب الفضل طب الدنيا النهارده ماشيه بالعكس ولا لا؟ ماشيه بالعكس النبي عليه الصلاه والسلام كان بيبقى دايما في الاخر ظهره لورا على طول هو اخر واحد تمام ف فهنا النجاشي حتى لا تخرم مروءته عشان كده بنقول للجماعة الموظفين الشرفاء إذا واحد جاي يديك هدية وانت مثلا قبلتها وانت مش واخد بالك جاب لك أجندة جاب لك محمول جاب لك أي حاجة من الحاجات اللي زي دي بس يجيبها لك في ناس أذكياء وفي ناس مدبات يديله محمول يقول له معلش خد المحمول ده هدية وامضي على الورقة دي ده غبي ما بيفهمش لا الناس الاذكياء بقى الاول يتعرف عليه ويتعزم معاه ما يعزموش عنده يتعزم معاه كده وبعدين يقول له استريحت لك من يوم ما شفتك ها ويبتدي يعمل معاه ايه صداقه وبعدين له المحمول ده هديه وما يكونش له اي حاجه ايش محمول على مدعو على مش عارف ايه على ايه على ايه على ايه بين اصحاب اتصل بيه اخبارك ما شفتكش النهارده مش عارف ايه الكلام ده وبتاع خلاص بقينا اصحاب وبعدين احكي له مشكلتي من غير ما اطلب منه حاجه قول يا اخي والله عندي حته ارض مش عارف اخلصها ومش عارف ورحت وتعبت ودخت ومش عارف اعمل ايه في الموضوع ده واخد بالك هيقول لك حلاها عندي بجد ازاي عندك ها وهو عارف انها عنده وابوه عنده كمان لو تعرف حد مثلا يسلكها لي ولا بتاع والكلام ده هو اذا كان شريفه هيقول له بس اعمل معروض ما يكونش تاخد فلوس لان رشوه وحرام والكلام ده فيقوم يحرجه طبعا الثاني اذا كان طماعه ابن 60 في 70 يقول له اخ ما اعرفش هدور لك على حد يخليك ويكون هو اللي بيسلك كل حاجه لا انت الناس الشرفاء اول ما يعرف اللفه دي ويكتشفها على طول يقوم مرجع له الهديه على طول ليه حتى لا يتهم في مروءته لان المروءه العبد الم... لا... لا بعد ال... بعد الديانه لا يملك إلا المروءة شوف الزبير بن عوام رضي الله عنه لما ما قبل ما يموت قال لعبد الله بن زبير ابنه يا ابني قال يا بني إن أكثر ما يشغلني ديني كان الزبير عليه مليون وستمائة ألف فيما أذكر يعني مليون وستمائة ألف أو يمكن أزيد من الرقم ده شوية طب زبير بن عوام مليون وستمائة بيعمل بهم إيه؟ خدهم ازاي سلف دول ابدا كان الزبير كان رجلا امينا وكان اي واحد عنده وديعه عايز خايف عليها يقوم يروح يوديها عند مين عند الزبير فالزبير يقول له اخشى عليها الضيعه اجعلها دينا علي فنفترض واحد دخل وفش الخزنه وخدها ومشي وانت جيت تقول لي فلوس اقول لك والله في حرام فش الخزنه وخدها هتصدقني اه تطلع في الناس تقول الزبير حرامي والزبير سرقاني والزبير لص والكلام ده والزبير لا يسمح بهذا فعشان خاطر لا يتهم في مروءته ان ضاعت الامانه ويقال ان الزبير سرقها او اختلفها يقول له لا دي مش امانه اعتبرها دين علي ادي الدين اللي على الزبير بن عوام انما فعل هذا حتى لا يقدح يقدح احد في مروءته النجاشي ده راجل ملك ملك يعني يعني ما كانت الفلوس معاه فمحتاج ايه يعني اي حاجة يقدر يجيبها فعلشان ما يجيش واحد يقول يا اخي شوف الدناوة مالك وحتى ما ردناش الهدايا طب ده احنا مدين له هدايا عشان يشتغل ما حتى ما عملش بشغل ويبتدوا يتكلموا عليه والكلام ده الرد عليهما هداياهما وليكن ليكون هذا اقعد في افحامهما وطردهما والزام الرغام انفيهما عشان كده قد ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في جماعة اللي كانوا آمنين بالإلاب لم يمكنهم مما يريدون فأطيعهم فيه قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار وبعدين أم سلمة عشان بقى إيه ننهي هذا الحديث ذكرت في الآخر بعض جوانب المعركة التي كانت بين النجاشي وبين إيه صاحب الانقلاب عليه قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه قالت فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل تعرف النجاشي ده كان فين في الحبشة ليه اثيوبيا ها انت عارفين النيل جاي من هناك قالت فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم عايزين واحد من الصحابة يروح يتفرج على المعركة التي ستدور بين النجاش وجيشه وبين هذا الايه الانقلابي ثم يأتينا بالخبر قالت فقال الزبير بن العوام أنا قالت وكان من أحدث القوم سنا أصغر القوم سنا قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره إذا القربة والكاوتش والبتاع ده مش اختراعنا ها مش اختراعنا عشان المصايف والبتاع والكلام ده ده المسألة إيه؟ المسألة قديمة فنفخوا فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوثق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة حديث جميل لا ده هتاخدوا من ده كتير ده احنا عندنا السيرة يعني معين لا ينضب السيرة سيرة الصحابة اللي هو الجانب العملي للإسلام الجانب العملي الغزوات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤخذ من هذه الغزوات و إن تنزيل هذا كله على الحاضر عشان ما بقاش فيه انفصام ما بين الكلام اللي احنا بنقوله وما بين الواقع لان كتير من الناس يقول لك طيب احنا سمعنا كلام جميل نعمل ايه؟ ما الذي نستطيع ان نفعله ونتاسى بهؤلاء الاصحاب في زماننا المعاصر؟ لا سيما والفتن مدلهمه وتحيط بالمسلمين. كل مناطق الاشتعال في العالم ديار المسلمين. يعني العراق، فلسطين، افغانستان، عندنا في الشيشان والصومال اخيرا ها وطبعا السودان في دارفور دلوقتي السودان بيتسابق ثلاث دول عليه امريكا والصين اخيرا وفرنسا قبلهم كل ده ليه لان السودان وفي منطقة دارفور تسبح على اعلى احتياطي بترول في العالم بعد العراق وانت عارف امريكا الاحتياط البترول اللي موجود في ارضها كام دلوقتي في المية 33 في المية فقط الصين واليابان ما عندهاش بترول خالص الا يعني كوباية قد كده يعني الصين بتستورد 75% من البترول من بلاد المسلمين واليابان كل البترول يعني لو ما فيش بترول اليابان هتسقط كلها لكن طبعا المد والحروب دي كلها حروب دينية مش عشان بترول هو البترول ده برضو اصل لكن مش هو رقم واحد فمناطق الاشتعال كلها هي مناطق المسلمين انت النهاردة امن اهو اذا ما خدتش حذرك هيوصلك النار السودان العمق الامني لمصر معروف على طول طول ما السودان امنه مصر امنه السودان حصل فيها لعب هيحصل في مصر نفس اللعب وانا الكلام ده قلته اكثر من مره واقوله ايضا وانبه برضه عشان نصحي النيام ايه اللي حصل في السودان النصارى زرعوا حركه التمرد في الجنوب وحركة تمرد في جنوب السودان نصرانية السنة دي السنة رقم 23 أو 24 يقاتلون السودان جنوب السودان يقاتل دولة السودان طب دي حركة والسودان ده شعب له جيش استطاعت الحركة بمساعدات النصارى المستمرة للجنوب أن ترهق الجيش النظامي السوداني صار لما جيش دولة تعب من كتر القتال مع الجنوب ايه اللي حصل اخيرا من سنتين عملوا مفاوضات المفاوضات دي انتهت بيه ان يحصل تبادل السلطة ما بين الجنوب والشمال الشمال طبعا المسلم السني والجنوب النصراني تمام يبقى كل واحد ياخد الدولة يحكم الدولة ست سنين احنا لسه في حكم المسلمين بعد كمان سنتين ثلاثة خلاص الست سنين هتخلص هيجي مين واحد نصراني على قمة دولة السودان المسلمة وياخد ست سنين هو كمان الله اعلم في الست سنين هيعملوا ايه النصارى طبيعي بتوع الديمقراطية وبتوع مش عارف ايه والامم المتحدة والولايات المتحدة والكلام ده هم اللي هيشرفوا على الانتخابات بعد مرتين ثلاثة يعني بعد ما النصراني ياخدها ست سنين هيخلوا مسلم ياخدها كمان ست سنين لكن الست سنين اللي بعد كده مش هيشوفها المسلمين ودي صناديق الانتخابات والديمقراطية والكلام ده النصارى هياخدوه يقول لك كفاية بقى تنطيط انتوا ستة وهم ستة لا عايزين بقى حكم ده وعشان بقى ما فيش تدوير هاتوا الامم المتحدة تشرف على مش عارف مين والامم المتحدة طبعا كلها ايه نصارى نصارى والكلام ده هيشرفوا على الصناديق وهيجيبوا الصناديق مليانه انا برضه ماخدينها من عندنا يعني دي الصناديق مليانه من هناك ها تيجي تحط البتاع ما تنزلش ها مليانه كله جاهز يبقى خلاص خدوها النصارى بقت السودان المسلمه حاكمها نصراني يبتدي الحاكم النصراني في السودان يعمل نفس القلاقل في جنوب مصر واكثر النصارى موجودين في جنوب مصر تمام يبتدي يديلهم سلاح ويعملوا تمرد وكان زمان ايام عبد الناصر كانوا عايزين يعملوا انفصال الجماعه اللي اللي هم عواجيز زي حالاتي كده يعرفوا الحدوته دي عايزين يعملوا انفصال والدوله النصرانيه جنوب مصر ومش عارف ايه الكلام دي خلاص هيعملوها ويبتدي بقى يدي ايه سلاح لجنوب مصر يبتدي جنوب مصر عايز ينفصل طبعا الدولة لا يمكن تسمح بهذا هيحصل نوع من الايه من القتال نفضل نتقاتل كمان عشرين سنة وبعدين يتعب الجيش نعمل ايه نعمل صلح ست سنين ست سنين ست سنين ها وبعدين ترجع مصر نصرانية مش هم عايزين يرجعوها نصرانية تاني ها يقول لك يا عمرو بن عاص جه غير الديانه بتاعتنا وبقى لنا 1400 سنه مضطهدين مش الكلام ده قالوه ايام احداث اسكندريه احنا من 1400 سنه مضطهدين تمام فاحنا مصر الان ما بين فكي الكماشه النصارى عايزين يرجعوها نصرانيه والشيعه عايزين يرجعوها فاطميه لان القاهره ديت من الذي بناها المعز لدين الله الفاطمي الرافضي ابن ستين في سبعين او الشيعة بيقولوا دي كانت بلدنا دي كانت بلدنا فالشيعة عايزين يحولوا مصر لشيعة فاطمية تاني والنصارى عايزين يحولوا مصر لايه لنصرانية فما انتم فاعلون اهو واحنا داخلين بقول لك على مناطق اشتعال وما فيش حاجه مضمونه ما كان احد يظن ولا في الاحلام اللي في العراق ده يكون في العراق واغلب الناس ما كانش عارف ان العراق بتاعت عباره عن مرجل يغلي العراق طول عمرها لا يصلح لها الا رجل من حديد هو العراق استقرت الا بعد ما راح لهم الحجاج مش ثقفي اللي اول خطبه خطبها لما طلع المنبر قال ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها اول خطبه والله لئن امرت احدكم ان يخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب لضربت عنقه مفيش تفاهم ليه شيعه طوائف مصر بحمد الله مجتمع متماسك حتة واحدة الشيعة العراق شيعة وسن وأكراد وعبدة شياطين وعبدة مجوس وعبدة بقر وعبدة حجر وعبدة شجر كل الملل موجودة في العراق فكل ملة بتكره التاني فعايزة واحد يوم كاتم على نفسهم كلهم كده عشان يفضلوا ساكتين تديلهم الحرية يقتلوا بعضهم بعضا فالعراق مجتمع غريب مصر لا مصر مجتمع نسيج واحد متماسك مفيش الطوائف ولا الأحزاب ولا الكلام ده لذلك من السهل جدا إقامة أهله على الهدى وزمان كان يقول آه، ان اطوع رجل المصري ودي طبعا آه، عيب وفضيلة لو حكمهم فرعون كانوا فراعنة ولو حكمهم الصديق كانوا ائمة فهم حشوا كل حاكم صالح وكل حاكم فاسد كان زمان يقول لك يا داخل مصر منك ألوف مثل قديم يعني المثل ده ما كنتش أعرفه إلا من الخليج يقولوا احنا عندنا في الخليج يقولوا يا داخل مصر منك ألوف حرامي هتلاقي حرامية تقي هتلاقي أتقياء اللي نفسك فيه هتلاقيه كان يقولوا كده يعني فاحنا عايزين نقول ال ال الأخطار التي تحيط بنا أخطار جسيمة الأمر جد ليس ليس فيه لعب فينبغي ان احنا نكون مهتمين الصحابة كيف انتصروا نشوف من اول ما هم مستضعفين اهو مشردون في البلدان اهو في الحبش وفروا فروا بدينهم طب لما رجعوا عملوا ايه ما اصل الحبشة دي كانت عبارة عن رحلتين رحلة الحبشة الاولى ورحلة الحبشة الثانية اللي احنا شرحناه ده الرحلة الثانية المرة الجاية ان شاء الله هنقول الرحلة الاولى من حديث في صحيح مسلم رحمه الله عشان نشوف ادي ادي الرحلة الاولى الرحلة الثانية لما رجعت الرحلة الاولى للحبشة وفكروا آه، وصل لهم شائعة كده ان المشركين اسلموا بعد ايه بعد مسألة إن والن- آه، النجم و- وفاسجدوا لله واعبدوا كانت قصة بقى ايه برضه فيها قصة الغرانيق العلا هنوضحها برضه ويظنوا ان المشركين خلاص اسلموا بتاع قاموا راجعين لقوا المشركين اشد على المسلمين مما ايه كانوا قبل ذلك قاموا راجعين للحبشه الرحله الايه؟ الرحله الثانيه دي فلما نشوف المسلمين ال- لما نرى المسلمين كيف تشردوا في الارض ولما رجعوا ايه اللي عملوه عشان ينتصروا ونحاول ان احنا ننقل من سيرهم العمليه الى واقعنا العملي بحسب ما يناسب الواقع وده بير برضه بيحتاج الى اصل كبير اسمه فقه النفس او اسمه الحكمه دي برضو لها ضوابط واركان اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين